كتير أعداد تسد عين الشمس بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء غثاء يعني كتير منكم زي قلته كتير منكم لا يزيد الأمة إلا ضعفا كتير منكم غصة في حلق الأمة الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله والأمر يعني أنا شايف إن في بعض الأحيان بيكون أشد من ذلك كتير مننا تحس كأنه عدونا تحس كأنه بيعين عدوين علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا ينزعن ولا يقذفن في قلوبكم الوهن الضعف الضعف الحقيقي لأن الضعف الحقيقي في القلب الإنسان ممكن يكون في العتاد والسلاح والقوة والقوة المادية تكون في إيديه لكنه ضعيف وممكن تكون مش موجودة لكنه قوي قوي وخضنا معارك كثيرة مع عدونا خضنا خاض النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه غزوات كثيرة والقوة المادية أضعف من العدو بكثير ولكنه كان أقوى بالقلب عشان كده مركز الضعف الحقيقي أو القوة القلب ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت ما فيش حد بيفكر في مصلحة الأمة ككل كل شخص يفكر في مصلحته الشخصية في مصلحة ذاته لا يعنيه إلا نفسه بالطريقة دي بهذه الكيفية أمة ممزقة أمة أضعف ما يكون بعض الناس ممكن يقول طيب ولماذا قدر الله عز وجل علي أن أكون في هذا الجيل الضعيف أقول حاجة من اتنين إما إن حضرتك تكون سبب في الضعف ويكون لك دور في الضعف الذي تعانيه أمتنا بالبعد عن الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة المعاصي وترك الصلاة وترك الحجاب الأخت المسلمة وحاجات كتير يكون لك دور في الضعف أو حاجة تانية إنك ممكن تكون أو ممكن تكوني سبب لإنقاذ الأمة الإسلامية من الضعف الاتنين واردين وممكن برضو حتى لو كنت سبب للضعف وللإضعاف أمامك الفرصة إنك زي ما كنت سبب في إضعاف الأمة إنك تكون سبب في عودة الأمة إلى مجدها وقوتها المسلم لا يعرف اليأس بكل المقاييس إحنا أمة مستضعفة وتتداعى الأمم علينا فمن لنا من لنا من للمستضعفين من للضعفاء من للفقراء من للجوع من للعراه من للحفاه من لهذه الأمة المكلومة من لهذه الأمة التي تنزف جراحها دما ملأ الأرجاء من لنا من ولينا من ناصرنا من يدفع عنا إلى من نلجأ بمن نلوذ وبمن نحتمي ليس لنا إلا الله بس في حاجة مهمة جدا إن عشان ده يحصل لازم نقرب من ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ولي من؟ الذين آمنوا يبقى نحقق الإيمان هتتحقق الولاية الخاصة هنا اللي هي إيه النصرة إن ربنا يمكن لك إن ربنا عز وجل يعينك إن ربنا عز وجل يمدك يمدك بمدد من عنده وأمامنا النماذج هتقول لي الأسباب ضعيفة إحنا عندنا أقوى سبب توكلنا على الله سبحانه وتعالى بس المهم نقرب من ربنا المهم ان احنا نهتم بقلوبنا فتقوى عشان تقدر تتوكل على الله ايوه ايوه احنا محتاجين قلوب قوية تستطيع ان تتوكل على الله عز وجل الله ولي الذين امنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين يتولى من ينصر من يؤازر من يأخذ بيد من يمكن لمن الصالحين لابد أن نحقق هذا الطرف من المعادلة نحقق الصلاح نحقق التقوى نحقق الإيمان نحقق العقيدة الصافية نرجع إلى الله رجوع كامل شامل حينها ستأتي ولاية الله عز وجل لنا يتحقق فينا فعلا الله ولي الذين آمنوا طيب حبايبي في الله أقول لحضراتكم نموذج من النماذج النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بدر ايه سلاحه ايه قوته ايه مصدر قوته هتقول لي السلاح هتقول لي العدد هتقول لي العدة هتقول لي القبيلة هتقول لي العزوة لا لا لا مفيش حاجة من دي اقوى سلاح هو يتولى الصالحين اقوى سلاح سلاح العقيدة سلاح الايمان سلاح الصلة بالله سبحانه وتعالى وكانت النتيجة أن نصر الله نبيه ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في غزوة أحد بعدها بحوالي سنة غزوة أحد قوة عدد ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم المعركة ومعه مراكز قوة مراكز قوة مع النبي عليه الصلاة والسلام قال للجنود خلوكوا على الجبل جبل الرماه على الجبل لا تنزلوا حتى آمركم لازم يعني التزموا بالأمر لحين إشعار آخر ما فيش حد يخالف الأوامر لو حتى لقيتوهم تمكنوا مننا ما تنزلوش من على الجبل إلا ما أقول لكم انزلوا من على الجبل تخيلوا الأمر واضح على فكرة واضح وضوح الشمس المسألة مش ملتبسة ما فيش حد ينزل من على الجبل وكانت النتيجة لما تمكن الجيش الإسلامي جيش المسلم من ظهور الكافرين والكفار جريوا وبعدوا وتركوا الميدان قام على طول قالوا خلاص المسألة خلصت ويسيبوا الغنائم ننزل بقى نجمع الغنائم يا جماعة انتوا مالكم مال الغنائم ما تخافوش ما فيش حاجة هتروح الفكرة انكم تدعموا النصر الجيش ده مش له قائد وقائده النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أمركم ألا تبرحوا مكانكم لحين إشعار آخر لغاية ما يجي لكم أوامر أخرى بتنزلوا ليه بتختلفوا ليه فخالف المعظم أمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت النتيجة نتيجة المخالفة نتيجة المخالفة ونتيجة عدم اتباع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام في أمر من الأمور إن لملم العدو لأن ده ضعف حقيقي ترك الاهتداء بهدى النبي ترك أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ده الضعف الحقيقي مخالفة الشرع ده الضعف الحقيقي النتيجة كانت إن العدو لملم أوراقه وجمع أفراده وجمع خيوله وعاد إلى الخلف وارتقى الجبل وتمكن ممن بقوا على الجبل فقتلهم وفي لحظة في غمضة عين نتيجة شؤم مخالفة أوامر النبي عليه الصلاة والسلام انقلبت المعركة أعملت السيوف في رقاب المسلمين وأزهقت الأرواح المؤمنة ومزقت الأجساد التقية أجساد أفاضل الصحابة ونزل الهم ونزل البلاء خليكم معايا كده الشاهد لسه جاي جاء أبو سفيان الحديث ده فين في البخاري جاء بعد نهاية المعركة كده وكان لسه النبي عليه الصلاة والسلام وبقية من أصحابه موجودين في حضن الجبل فقال أبو سفيان أفي القوم محمد خدوا بالكم كويس جدا عشان ده درس غاية في الخطورة أفي القوم محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه مش حد يتكلم أفي القوم ابن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقال أبو سفيان أفي القوم ابن الخطاب شايف النبي عليه الصلاة والسلام وأقوى شخصيتين في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء قد قتلوا خلاص طالما ما فيش حد بيجاوب يبقى دول قتلوا وخلاص الأمة دي راحت يعني لما يقتل النبي ويقتل ابن أبي قحافة ويقتل ابن الخطاب الأمة دي اتمسحت من الوجود فأخذته العزة بالإثم وحس بالانتشاء يعني منتشي كده ويعني خلاص بقى في مركز قوة فقال إيه دايما كده على فكرة العدو لما يحس إن هو في مركز قوة يعلب عقيدته فقال أعلو هبل إيه هبل ده هبل ده اسم صنم بيعبده المشركون فبيقول أعلو هبل ركزوا معايا كده وهنا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عايزين نتعلم عايزين نتعلم الدرس الخطير ده هنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعلو هبل لما بدأ يتكلم ويعلو بالعقيدة الشركية لما بدأ الكلام يأخذ منحى آخر مش اعتداء على النبي ولا استهزاء بالنبي ولا استهزاء بالبشر لا ده بدأ يأخذ منحى آخر جرأة على الله جرأة على رب البشر يعني علو بالعقيدة الفاسدة في مواجهة العقيدة عقيدة التوحيد أعلو هبل فهنا قال النبي ألا تجيبوه فقالوا وما نقول يا رسول الله فقال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل فقال لنا العزة ولا عزة لكم ايه العزة برضو العزة اسم صنم العزة م م يعني سبحان الله من العزيز إنما هو في اسم صنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه الله ما فيش حد يتكلم الله طب ليه النبي مش اللي بيتكلم لا هو أحقر من إن النبي يرد عليه أحقر من إن النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه ده اللي يرد عليه أي حد وهو دايما كده ال ال الناس العظماء ما بيتكلموش العظماء القيادات ما بيتكلموش ده بيخلوا متحدث رسمي يتكلم يرد إنما هنا النبي عليه الصلاة والسلام مش عاطيله قيمة ولا قدر أي حد يرد إنما مش النبي اللي يرد عليه لأنه أحقر وأذل من ذلك فقال ألا تجيبوا قالوا ما نقول يا رسول الله قال قولوا خدوا بالكم وهو لسه الصحابة متدبحين وأفضل الصحابة قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم الله مولانا كلمة مهما ضربنا ومهما اتأذينا ومهما مورست علينا أصناف الإذلال والاستضعاف لن نبرحها أبدا الله مولانا الله ناصرنا الله معنا ولا مولى لكم هو انتوا عارفين يا حبيبي في الله ايه اللي حصل اللي حصل ان الأمة الإسلامية كان زمان لما كانوا مع ربنا سبحانه وتعالى كان الله معهم أول ما تخلت الأمة عن ربها وتخلت عن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وكلت الأمة إلى الأسباب فصار اللي معاه الأسباب الأقوى هو اللي ينتصر خلاص بقى مفيش غير كده معاك الأسباب تنتصر ما معكش الأسباب مش هتنتصر أسبابهم أقوى هينتصروا أسبابك أقوى هتنتصر بس اتثابت كده إنما زمان لما الناس و... وإن عدنا عاد الله عز وجل لنا بالفضل واخد بالك إن عدنا إلى الله سبحانه وتعالى وإن رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى ويعني اتقينا الله وعدنا بالإيمان والعقيدة الصافية والصلة بالله تبارك وتعالى عاد الله عز وجل علينا بالفضل فهي يعني المسألة معادلة انت تحقق طرف يتحقق الطرف الثاني تلقائي بإذن الله سبحانه وتعالى فالمهم هنا كلمة النبي عليه الصلاة والسلام الله مولانا ولا مولى لكم أيوة ربنا مولانا نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى طيب في سؤال ربنا عز وجل ولي من ولي من الذين آمنوا إزاي يعني يعني هو الذي ينصرهم وهو الذي يؤازرهم آه بس فيه يا حبايبي في الله حاجة اسمها ولاية عامة اللي هي ايه الخلق والتدبير والإيجاد وإن ربنا عز وجل هو الذي يسيركم وأنتم تسيرون في هذه الحياة بأمر الملك تبارك وتعالى دي حاجة عامة فيها الكافر وفيها المسلم واخد بالك زي بالضبط ايه ما كنا بنتكلم قبل كده على رحمة الله سبحانه وتعالى الرحمة دي رحمة عامة ورحمة خاصة الرحمة العامة الكل عايش في أرض الله والكل بيأكل من رزق الله والكل بيمارس الاغتنام بنعمة الله سبحانه وتعالى النعمة العامة إنما النعمة الخاصة لا النعمة الخاصة دي بتاعت المؤمنين بس يقول الله عز وجل إنما أنت منذر من يخشاها أنا عايز نركز في الحتة دي إنما أنت منذر من يخشاها النبي عليه الصلاة والسلام منذر لكل الناس ولا اللي عنده خشية لله وخايف من لقاء ربنا لا بينذر كل الناس رب النبي عليه ربنا عز وجل ولي الناس كلها ولا ولي المؤمنين زي ما قلت ولي الناس كلها من جهة ايه الولاية العامة انما هنا ما ينفعش نقول الله ولي الكافرين انما لو هنقول ولي نقول ولي من ولي الذين امنوا انما ولي الذين كفروا لا زي بالضبط ايه انما انت منذر من يخشاها النبي منذر للكل اه منذر للكل طب لماذا خص الله عز وجل هنا إنما أنت منذر من يخشاها باعتبار من يستجيب اللي يستحق الذكر اللي بيستجيب والمعنى ده إن شاء الله يعني أؤكد عليه بصورة أوضح من كده بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الفاصل انتظرونا
Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف ألام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للالام الشديد Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي Git Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجاج وبعد طول انتظار Git Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر Git Free نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض Git Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي أن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي أنفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% Git Free لك ولأسرتك Git Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود حقا إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في الله ذكرت لحضراتكم ان العبد لما بيتولى الله سبحانه وتعالى بيتولاه الله يعني ايه يعني على قد ما بتتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتتقي الله سبحانه وتعالى ربنا بيتولاك وبينصرك ويؤازرك ويدفع عنك الشر ويحميك واحنا كأفراد وكأمة في قمة العوز إلى ذلك في هذا الواقع الضاغط المرير المؤلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب وأن يزيل الهم وأن يمكن لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أحبابي في الله ما ينفعش نقول ربنا ولي الكافرين إنما ربنا ولي من؟ ولي الذين آمنوا ليه يا أحبابي كده على الإطلاق ما تنفعش زي ما ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر من يخشاها طب النبي منذر اللي, اللي عندهم خشية بس أو اللي استجابوا فخشوا الله سبحانه وتعالى بس لا ده بينذر الكل يبقى دلوقتي اللي يذكر من اللي يذكر اللي استجاب يعني النبي أنذر صلى الله عليه وسلم ووعظ وذكر في ناس ما استجابوش دول سيبك منهم وناس استجابوا يبقى دول بقى اللي اللي يذكروا زي بالضبط ايه اللي اللي لما تيجي مثلا امام نعمه الله سبحانه وتعالى في ناس بتشكر ويعني لا تجحد وناس تعبد ربنا بمقتضى هذه النعمه دول اولياء الله ناس العكس يكفرون النعمه ولا يعترفون لا دول لا يستحقوا ان يذكروا وإن ذكروا فتبقى الولاية الكافر هنا آه آه اللي هي إيه ولية التدبير والتصريف اللي هي الحاجة العامة اللي للكل إنما المؤمنين اللي هي المحبة والنصرة والتأييد أحبابي في الله أؤكد على هذا المعنى إن المسألة صدقوني لو عايزين ربنا عز وجل ينصرنا ويتولانا بالتأييد وإن يؤازرنا لابد أن نرجع إلى الله عز وجل وعلى مستوى الرجوع وعلى مستوى اتباع النبي والاهتداء بهدى النبي عليه الصلاة والسلام على مستوى تولي الله لنا وحفظ الله لنا ورعاية الله تبارك وتعالى لنا المعنى المهم اللي متعلق بقى بواجبك زي ما انت عايز ربنا يتولاك فتولى أنت الله سبحانه وتعالى يعني إيه الإنسان يتولى الله يتولى الله أن يرعى حدود الله وأن يكون من أولياء الله أن يكون من من أولياء الله طيب وهل إن العبد كده لما يحب يكون من أولياء الله يكون كده بعبارة أخرى هي ولاية الله سبحانه وتعالى إن العبد يكون من أولياء الله دي حاجة بتوهب ولا حاجة بتكتسب هي حاجة مكتسبة ولا حاجة تأتي كده هبة من الله سبحانه وتعالى ها حد يعرف يجاوب فيكم أنا أقول لكم ولاية الله عز وجل ليست وهبية ولكنها كسبية مش بتوهب اللي بتوهب النبوة اللي بيختص بها يختص الله تبارك وتعالى بها من يشاء من عباده وليس للعبد فيها دور اللي هي مسألة النبوة إنما ولاية الله عز وجل لا دي بالاكتساب على قد ما تتقي الله سبحانه وتعالى كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله كان يقول لو كانت النبوة تدرك بالكسب لرأيت المقصر في التماسها مخذول تخيل ان العبد لما يكسل لو كانت بتعطى بالكسب كده انما هي مش كده خالص انما ولايه الله عز وجل انك تبقى من اولياء الله عشان ربنا عز وجل يتولاك عشان ربنا سبحانه وتعالى يؤازرك وينصرك زي ما كانت الاسباب يعني ما فيش مش معاك خالص وتلاقي ربك عز وجل كده ياتي بالنصر ياتي بالحفظ ياتي بالرعايه من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب هي كده دي بقى ولايه الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في حلقة وسبحان الله أنا مش عارف الكلمة دي كلمة يعني خطفت القلوب كده كلمة الإمام الحسن البصري لدرجة إن كل ما أروح مسجد الناس يقولوا لي قول لنا الكلمة اللي هي إيه ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى وضع في مأزق فقال إيه قال اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فهنا تولاه الله وحفظه ورعاه معانا اتصال ام سلام سلامة عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ معلش أنا أسأل حضرتك سؤال خارج الحلقة بس اتفضل.
الله يكرمك تجاوبني عليه إن شاء الله آه، في اخت يعني آه، حاطه فلوس في ال- في البوسطه وليها اخت محتاجه يعني الفلوس دي فحرام لو اختها خدت الفلوس دي عشان دي فلوس ربا يعني ايه هي حاطه فلوس وبيطلع كل سنه فلوس ربا الفوائد عليها يعني.
فحرام لو خدت الفلوس دي ولا لا حاضر حاضر بس متشكره جدا يا شيخ الله يكرمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، هو طبعا لا يجوز هي ال- البوسطة زيها زي فوائد البنوك والحاجات دي كلها لا يجوز لا الإنسان يأكل منها ولا يتصدق بيها ولا أي حاجة طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم حاجة سناء السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم عندي آمين.
سؤالين لو سمحت يا دكتور غريب اتفضلي
آه، الأول هقول حتة قبل السؤال عشان السؤال يتفهم لن كالعادة يقوم يعني.
دين الله إلا على أكتاف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ونساء مسلمات مؤمنات وفتية آمنوا بربهم هكذا يجب أن تكون أم أمة الإسلام ليقوم هذا الدين المتين والسؤال في قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون إن حدث هذا من بعض المسلمين ما حكمه وما عقابه السؤال الثاني هل يقارن هل يقارن علم العليم الذي ليس كمثله شيء بعقل العاقل الذي بين اصبعي الرحمن يقلبه كيف يشاء هل يجوز مقولة بدايتها علم العليم وعقل العاقل اختلفا والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وهل هي مقارنة فاسدة وهل يجوز قولها بعد العلم بخطئها وجزاكم الله خيرا وإياكم لا ده حضرتك دي مش أسئلة ده دي, ده دي يعني إيه دي كلمة في صورة أسئلة يعني مداخلة في صورة سؤال مش مشكلة يعني ها ها مش مشكلة عادي يعني م- معنا اتصال آخر السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته
أهي اتفضلي لو سمحت هو التشاؤم من ال- من العنكبوت او ان هو بيجلب النكد او كده هل دي آه، وردة عن النبي؟
التشاؤم من العنكبوت
ايوه لا ده حرام حرام قولا واحدا جزاكم الله خيرا ربنا يكرم هو ط- طبعا التشاؤم آه، حرام يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك الطيرة اللي هي التشاؤم احنا المفروض يعني الإنسان لا يتشائم لأن كل شيء بقدر الله طب هل هل العنكبوت ده أو أي شيء آه، بيغير من قضاء الله وقدره هل دي الحاجات اللي بتحكم آه، الأقدار واللي بتحكم ال- ال- الأشياء التي تقع لا ده المسألة دي في يد الله سبحانه وتعالى فالتشاؤم ده ملوش وجه وهذا من الشرك والعياذ بالله آه، نسيتوني كنت بقول ايه آه، على كل يعني ان شاء الله نرجع لمسألة ال- الأولياء الأولياء إن كنت بقول أن ولاية الله سبحانه وتعالى كسبية وليست إيه وليست وهبية ال- إن, إن هي بتأتي بالاكتساب والدليل على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم واضح جدا الذين آمنوا وكانوا يتقون التقوى دي يا أحبابي مش فعل العبد الإيمان ده مش العقيدة والصلة بالله سبحانه وتعالى يبقى ولاء الولاء دي مترتبة على إيمانك على أفعالك على عبادتك على تقواك لله سبحانه وتعالى على تركك للحرام يحب الله تبارك وتعالى أو ولي الله سبحانه وتعالى الذي يأتي بما يحب الله ورسوله ويحب ولي الله يحب أحباب الله وأحباب رسوله ويبغض أعداء الله وأعداء رسوله تلقائيا إنها ينفعش تيجي تقول لي إنك عبد صالح وإنت بتحب ناس مجرمة ما يجتمعش ده مع ده ما تجيش تتصور إن أنت إنسان صالح ومن أولياء الله وإنت ب- بتحب أعداء ربنا وإنت بتحب ناس فسقة ناس مجرمين ناس بيعادوا الدين ده مستحيل ما يجتمعوش اللي بي اللي بيحب ربنا وبيحب الرسول بيحب سنة النبي وبيحب أحباب النبي وبيحب أحباب ربنا سبحانه وتعالى ويعادي أعداء الله ويعادي أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه معانا اتصال ولا إيه يا مصطفى السلام عليكم
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا سيدنا اتفضل يا أخي لا والله كان عندي سؤال عند سيدنا كده بس افدني والله بالله عليك يا سيدنا إن شاء الله
آه لو انا يا سيدنا آه، زنيت مع واحدة متزوجة تمام وعندها اطفال عندها اولاد يعني وحملت مني تمام فهل يجوز لها الاجهاض
طيب.
مش عارف انا اعمل ايه هي هي فعلا حملت مني انا
حاضر حاضر فانا مش عارف اعمل ايه يا سيدنا وهل لها توبه انا ليا توبه اولاد مثلا لو ات- حاضر.
سبيته و- و- و- ونزل انا مش عارف اعمل ايه يا سيدنا حاضر يا أخو مصطفى حاضر حاضر ماشي افادك الله سيدنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني كنت أود يا أخ مصطفى إنك م- م- ما تقولش عن نفسك يعني ماشي حتى لو ال ال هي طبعا دي رسالة مش لمصطفى بس للكل لما يكون الإنسان صاحب زلة وبيسأل على شاشة أو بيسأل يعني لا سيما على يعني على التلفزيون أو كده يعني هات على حد تاني قول واحد مثلا آه، فعل كذا يعني كده أستر آه، الحاجة التانية هو بيقول الست دي حملت هل يجوز الإجهاض الجواب والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يجوز الإجهاض لأجل ذلك قولا واحدا طالما حصل حمل آه، أما بالنسبة لمسألة التوبة نعم يا أخي الفاضل ل- لك توبة وللمرأة التي ارتكبت معها الفحشاء لكم توبة أي إنسان يرتكب أي معصية له توبة ويفرح الله عز وجل بك حينما تتوب ويغفر ذنبك ويبدل ذنوبك حسنات وأنا عايز يا أحبابي هو دائما آه، يعني آه، آه، بحب إن إحنا آه، آه، آه، تنصلح علاقتنا بربنا ويحسن ظننا بربنا تبارك وتعالى آه، إزاي يعني يعني إحنا عايزين نفهم نفهم عظمة ربنا سبحانه وتعالى معلش سامحوني أنا أنا عايز أقف مع الحتة دي بالذات أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة ع- عشان نحب ربنا آه، لو واحد غلط في حقك ثم جاء إليك وقال لك أنا آسف وأنا غلطان والله أنا أنا حزين إن أنا عملت معاك كده هتعمل إيه معاه لما تكون إنسان كريم قوي تقول له خلاص قبلت أسفك ده اللي بيقبل الأسف ده يعني بنقول عليك يعني إليه ربنا يكرمك طيب لما العبد يذنب أي ذنب ما جي- ما فيش حاجة ع- عظيمة على آه، توبة الله سبحانه وتعالى على العبد كل شيء عند ربنا أسير سواء صغيرة سواء كبيرة حتى الكفر بالله سبحانه وتعالى العبد أذنب الذنب ورجع لربنا انتوا متخيلين لما العبد يصدق في انه عايز يرجع لربنا بجد ايه اللي بيحصل احنا طبعا زي ما قلت ف- بالنسبة للبشر منتهى الكرم انه يقبلك ده ربنا ما بيعملش كده بس ده بيقبلك شوف بقى عشان تعرف عظمة ربنا وليعظم رجاؤك في ربك عز وجل يقبلك ويغفر ذنبك تخيل ولما تستقيم يبدل ذنوبك حسنات سبحان الله ويحبك الله تخيل يبقى دلوقتي الأخ المتصل في لحظة دلوقتي حالا دلوقتي حالا لو صدق في توبته وعاد إلى الله عز وجل هيحصل معاه الحاجات الثلاثة أربعة دول ربنا يقبلك يغفر ذنبك يبدل ذنبك حسنات تخيل الذنب اللي انت تعبان منه ده يتبدل حسنات ويحبك الله ده غنيمة غنيمة والله العظيم ودايما أنا, أنا, أنا عايز ألفت الأنظار لحاجة مهمة إن أنا لما- لما بنتكلم لما بتكلم الكلام ده أنا م- متأكد إن حضرتك في, في آه، حاجتين جواك دلوقتي كل اللي بيسمعني جواه حاجتين الحاجة الأولى إنه باصص على حظ نفسه والغنيمة اللي هو بي- بيغتنمها دي حاجة وده شيء جيد وإنك تغتنم إن ربنا عز وجل رحمته واسعة كده وت- وبيتوب على عباده سبحانه وتعالى ويحب أن يرحم عباده ويحب أن يتوب على عباده الحاجة الثانية يا أحبابي في الله انبهارك بعظمة ربنا انا كنت لسه بقول ان لو واحد انت اخطأت في حقه ورحت وقلت له آه، يعني انا اسف و- و- ف- فقبلك بنقول ايه ده ده, ده شخصية عظيمة طب ربنا عز وجل بيقبل ويغفر الذنب ويبدله حسنات ويحبك فهي المعنى الثاني بقى انبهارك بصفات ربنا وتعظيمك لله سبحانه وتعالى المعنى ده مهم غاية في الخطورة وحاجة عظيمة جدا جدا وبيعمق ويؤصل محبة الله عز وجل في القلوب وأنا عايز أقول للأخ المتصل ولكل من ارتكب منكر يعني وما فيش حد معصوم يا إخواني آه، إن- بقول كل من ارتكب منكر ولكل من ارتكب معصية مهما عظم الذنب فرحمة الله أوسع ومهما كبرت المعصية فمغفرة الله عز وجل أكبر بس المهم ترجع ربنا عز وجل قال على لسان نبي الله شعيب بيكلم قومه المشركين الناس الكفرة يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ناس مش ارتكبوا الزنا ده ارتكبوا الشرك بالله ناس كفروا بالله سبحانه وتعالى ويقول لهم شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود أنا لما أجي أقول رحيم ودود ده أقولها لمين أقول يا أخي ده أنت يعني اجتهد في العبادة واجتهد في الطاعة و- واجتهد في إيه إيه يعني في تلاوة القرآن والذكر والصيام والعبادة و- واجتهد في التودد إلى الله ده ربنا رحيم ده ربنا ودود دي مسألة مقبولة وعادية والعقل يستوعبها إنما إنما لما يجي نبي الله شعيب يقول استغفروا يا مشركين توبوا إلى الله يا مجرمين توبوا إلى الله يا كفار فإن الله رحيم ودود ده دي حاجة تخلي الإنسان يقف كده عقله يطيش والله العظيم يعني ربنا سبحانه وتعالى بهذه العظمة إنه يعامل العبد مهما ارتكب منكرات وكبائر بالرحمة والود ود فين اللي قدمه أصلا اللي قدمه انه رجع انه رجع مش مهم تاريخه انك لما ترجع تاريخك ده يتمسح يتبدل حسنات معنا اتصال اخر السلام عليكم اخ عبد الله ايوه اخ عبد الله السلام عليكم ام الدرداء السلام عليكم
آه، الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسمعوا جزاكم الله كل خير قناة الرحمة هي رحمة آمين.
لجميع المسلمين آمين.
وأطال في عمرك يا شيخنا الكريم حتى تنتفع بك الأمة على بإذن الله طاعتك امين يا رب بس كده
ألو اتفضلي حضرتك
أنا أريد أن تشفي فؤادي فزوجي الذي توفي منذ مدة قصيرة موت فجأة وأنا أحبه أكثر من نفسي أراه في المنام كل ليلة وكان من الصالحين الحمد هل لله.
صحيح أن روحه في المنام التقت روحي بفضل الله؟ والسؤال الثاني أرجوك أرجوك جاوبني يا شيخ أنا أحفظ القرآن هل يجوز أن أهدي ثواب الحفظ لزوجي مع أنه نوى أن يحفظه بشهر واحد قبل وفاته فقط؟ وعند زيارة القبر هل الروح تكون على القبر؟ والسؤال الثالث هل يمكن أن تكون وفاته انتقاما من الله عز وجل مني أم هو ابتلاء فقيل من أكثر ابتلاء يا رسول الله قال الأنبياء ثم الأمثل ثم نعم.
الأمثل هو ابتلاء هل طبعا.
هو ابتلاء أم هو انتقام أرجوك يا شيخ جاوبني طيب وأرجو الدعاء لزوجي ومن الشيخ محمد حسان أن تكون له زيارة للجزائر فنحن نحبكم في الله وتحياتي للأخت سناء من الإسكندرية فأنا دائمة الاستماع لمداخلتها وبارك الله فيكم على هذه البرامج قناة الرحمة حاضر جزاكم الله خير جزاكم الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ وليد السلام عليكم السلام عليكم اهلا يا وليد
ازيك يا شيخ غريب اهلا بالضميطه كلهم يا اخ ربنا وليد يكرمك يا رب ربنا يخليك حبايبي انا بحب اهل دمياط ربنا يكرمك ان شاء الله الله يكرمك يا حبيبي ربنا يجزيك خيرا واياكم
ممكن آه، اتقدم بخالص العزاء لفضيلة الشيخ محمود المصري ابو عمار نعم اسال الله ان يغفر لموت لم- لميته يا رب اللهم العالمين ارحم والده رحمه واسعه يا رب العالمين امين يا رب العالمين السلام عليكم ماشي يا حبيبي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتصل آخر أختي إيمان السلام عليكم أيها السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ الحمد لله
الو أيوة مع حضرتك الحمد لله اتفضلي أنت على الهوا آه، بص انا كنت عايزه اعرف بس آه، هو الصيام يوم ويوم هو كده يبقى انا حرام عشان صمت ايام ما ينفعش الصيام فيها ولا انا كده عادي
أه لا عادي حاضر هك... ه- يعني هو ك- يعني يعني مش فاهمه اصل في ناس بتقول لي ما ينفعش تصومي في ايام يعني يوم السبت ده ما ينفعش تصومي فيه يوم الجمعه ما ينفعش تصومي فيه لا فأنا لا عايزة أعرف ح- إيه حضرتك اللي ماشي على صيام يوم ويوم آه، ال- دي, دي ده نظام في الصيام لوحده ما بينطبقش عليه القواعد دي لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام نبي الله داود ماشي يا أختي جزاكم الله خير هو هو طبعا في حاجات أنا بجاوبها على طول يعني خشية إن, إن ف- أنسى ال- ال- الحاجات ال- الإجابة عليها بقول للأخت ال- الجزائرية اللي اتصلت منذ قليل آه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم آه، زوجك وطبعا برضو أنا آه، الحقيقة برضو بضيف آه، على على كلمة الأخ ال- الأخ وليد آه، قبل ما أنسى برضو ونتقدم بخالص العزاء لأخونا الشيخ محمود المصري نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والده رحمة واسعة وأن آه، يثبت على قلب الشيخ محمود وأن يربط عليه آه، وأن آه، يرزقه الصبر والسلوان وأن يريح قلبه بطاعته اللهم أمين يا رب العالمين بالنسبة بقى للأخت الجزائرية نسأل الله أن يرحم زوجها رحمة واسعة موت زوجك م- م- مش يعني هو ابتلاء ابتلاء كل شيء بقدر الله آه، أما بالنسبة لمسألة أن تقرأ القرآن وتهديه ثوابه فهذا والله تبارك وتعالى أعلم ليس عليه دليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما المختلف فيه الصدقة بالنسبة لغير الأبناء الصدقة فأنت ممكن آه، تعملي صدقة عنه وإن شاء الله يصل ثوابها ولو أولادك كبار يبقى أولادك هم اللي يقوموا بها يبقى شيء أفضل آه، لأن بحيث الأولاد دول إيه ولد المرء من كسبه فهم اللي يعملوا ده آه، أفضل خروجا من الخلاف آه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه آه، رحمة واسعة يعني ده اللي أنا آه، متذكره من أسئلة آه، حبايبي في الله إحنا ال- الوقت, الوقت آه، أزف يعني مش عارف هو كان قال لي 10 دقايق لسه برضه 10 دقايق زي ما هم ولا لسه أكتر زادوا بقوا سبع دقايق طب تمام قوي فبقول حبايبي في الله الحل اللي عايز ربنا ينصره اللي عايز ربنا آه، آه، يكون معه آه، آه، اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى آه، آه، يؤازره آه، لا بد أن يتولى الله أن يتقي الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين طيب هي دي ال- تولي الله سبحانه وتعالى بإنك تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدر اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما فيك من الولاية لله عز وجل قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللي بيحب ربنا اللي بيحب ربنا بجد حب حقيقي وحب صادق فليتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام المسألة واضحة والآية واضحة قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاحنا عايزين يا أحبابي آه، آه، آه، نأخذ هذا الأصل ونهتدي بهدى النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين اللهم اجعلنا منهم برحمتك ومنك وكرمك يا رب العالمين حبايبي في الله هختم حلقتي دي بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل عل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم اغفر ذنوبنا اللهم أقل عثراتنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين احقن دماءنا صن أعراضنا احفظ بلادنا اللهم اجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا احقن الدماء في سوريا وفلسطين وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله مع الله